بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين ناخد واحده كمان لقلب انجيل لوقا اصحاح اربعه عدد 42 ولما صار النهار خرج وذهب إلى موضع خلاء وكان الجموع يفتشون عليه فجاءوا إليه وأمسكوه لئلا يذهب عنهم جاءوا إليه وأمسكوه لئلا يذهب عنهم فقال لهم إنه ينبغي لي أن أبشر المدن الأخر أيضا بملكوت الله لأني لهذا قد أرسلت أمسكوه لئلا يذهب عنهم ده اللي احنا عايزين نتكلم فيه دلوقتي الناس كانت حبة ربنا يسوع بسبب معجزاته وكلامه فبقوا عاوزين يمسكوا فيه عشان ما يمشيش و... وربنا بيحب كده يحب ان الناس تمسك فيه يعني لو تفتكروا قصة تلميذة عمواس اليومين دول فضل ماشي معاهم طول السكة وبيحكي لهم وقلبهم بيدق وبيلتهب ولما وصلوا عمواس هو تظاهر انه رايح مكان ابعد فمسكوا فيه والزموه مسكوا فيه جامد فلما مسكوا فيه دخل بيتهم ومسك الخبز وكسر وبارك ولما ابتدى يناولهم اتفتحت عينيهم وعرفوه أمسكوه لئلا يذهب عنهم احنا الحقيقة المسيح له المجد بيذهب عنا كتير لأننا مش بنمسك فيه يعني مش بيذهب عنا يعني يفارقنا روح الرب بعد الشر لا إنما بنفقد الإحساس بوجوده وبنفقد الفرحة والتعزية بسبب إن إحنا مش بنمسك فيه يعني موجود موجود خير مش موجود خلاص إنما الناس البسطة دول راحوا يفتشوا عليه لقوه فين خرج وذهب إلى موضع خلاء يعني طول اليوم اللي قبله كان بيخدم إنما صحي بدري ربنا يسوع له المجد وراح ياخد خلوة فهم لقوه في الخلوة وده أول موضوع برضه أو أول نقطة عاوزين نتكلم فيها إن اللي هيدور على المسيح هيلاقيه في موضع خلاء وساعتها ممكن يمسك فيه وما يسيبوش وهنا نفتكر بقى السيناريو الجميل اللي كتبه سليمان بالروح عن أمسكته ولم أرخيه بتاع عروس النشيد عروس النشيد تنطبق أكثر ما تنطبق على أمنا العذراء لأن هي دي أخت العروس اللي قال عليها سليمان اللي هي العروسة الكاملة أو يعني الإنسان المثالية اللي فعلا جنة مغلقة ينبوع مختوم عين مقفلة دي اللي عاشت طول حياتها أمسكته ولم ترخيه يعني لم تفقد في لحظة إحساسها بحضور ربنا جواها وبرها فنرجع لسفر النشيد إصحاح ثلاثة ونعيش شوية في خلوة عروس النشيد اللي عرفت توصل للإحساس ده أمسكته ولم أرخيه أو أمسكوه لئلا يذهب عنه نشيد الأنشاد إصحاح ثلاثة في الليل على فراشي طلبت من تحب نفسي طلبت فما وجدت يحصل أحيانا في صلواتنا أن الواحد يطلب ربنا ما يلاقيهوش ما يلاقيهوش بمعنى ما يحسش بتعزية ما يحسش بحرارة بانفعال بارتياح إنما إحنا مشكلتنا بقى حسينا ما حسيناش أدينا خلصنا الصلاة ننام لكن عروس النشيد ما تقدرش كده ما تستحملش الإحساس القديسين الكبار ما كانوش يستحملوا لحظة احساسهم ان ربنا مش قدام عينيهم ما يستحملوش فما يناموش بقى ما يهمدوش يفضلوا يفركوا لغاية ما يوصلوا للي هم عاوزين اللي هم دقوه قبل كده فبيقول في الليل على فراشي يعني مقصود في مخدع الصلاة طلبت من تحبه نفسي طلبت فما وجدت يعني وارد حتى مع القريبين قوي من ربنا مش كل الصلاة بيبقى في الأول فيها تعزيم أني أقوم وأطوف في المدينة في الأسواق في الشوارع أطلب من تحب نفسي يعني إيه طبعا احنا مش هناخدها بالمعنى الحرف لأن ربنا مش محتاج الواحد يلف عليه في السوق إنما بعض الآباء فهموها على أنه بدأ التألف في الإنجيل الإنجيل ده عامل زي السوق في كل حاجة فابتدت تدخل عهد قديم وعهد جديد وتدور عاوزة تلاقي المسيح عاوزة تشبع في السوق وفي الشوارع وفي المدينة أطلب من تحب نفسي طلبت فما وجدت يبقى الواحد يفضل يصلي يصلي مش متعز يقوم يفتح الإنجيل يقلب يقلب بيقرأ فيش فايت مش متعز وجدني الحرس الطائف في المدينة فقلت أرأيتم من تحب نفسي يعني لقت ناس يعرفوه لأن واضح أنها بتسأل عليه كأنه شخصية معروفة فما لحقوش يجاوبوها خلي بالكم يعني ممكن تكون فتحت كتب روحية أو راحت لأب روحي أو إرشاد روحي أو ابتدت تلجأ إلى آخرين من اللي يعرفوا ربنا إنما هو ربنا اللي هيجي يعني إيه يعني إحنا بيتهيأ لنا إحنا اللي بندور عليه إنما هو بيبقى تقلان بس شوي بقصد فما جاوزتهم إلا قليلا يعني هي قاعدة تفرك تفرك ما نعرفش خدت كام ساعة ده الكلام ده كله بالليل طبعا احنا ربع ساعة وننام إنما الناس دول بقى بيقعدوا فترة طويلة لغاية ما يوصلوا فما جاوزتهم إلا قليلا يعني هي بس كانت بتسأل إنما ما سمعتش إجابة يعني مفيش ولا إجابة ريحتها مفيش ولا إجابة عزتها مفيش ولا شخص برد اشتياقها أو غليلها فما جاوزتهم إلا قليلا حتى وجدت من تحب نفسي فأمسكته نفس التعبير اللي قالوه على بتوع لقا أربعة ولم أرخيه لم أرخيه يعني إيه يعني مسكته جامد لحسن يهرب تاني أمسكته ولم أرخيه أحيانا تجيلنا زيارة نعمة أو تعزية أو شعور حلو أو إحساس أن ربنا قريب أو فرحة روحية أو آية جميلة حركت قلبنا إنما إحنا ساعات لا نمسك فيها ونرخي يعني ايه في رخاوة في حياتنا كده فتتبخر تطير لأن ربنا يحب اللي يمسك فيه ذات الميزاء عماس ألزماه قالوا له مش ممكن مش هتمشي لما ألزماه هما كل اللي حاسين بيه شوية تعزيات وأفراح إنما بقى لما ألزماه وقعدوا معاه لا الموضوع بقى شوية أفراح وشوية تعزيات ده انفتحت أعينهما ورايا وشافوا مجد فأمسكت ولم أرخه حتى أدخلت بيت أمي وحجرة من حبلت بي يعني اللي يشعر بالتعزية أو اللي يحس بربنا يبقى عاوز يدخل قلبه ما يطلعش مش عاوز حد يحس بيه أو عاوز يدخل مخدعه ما يطلعش منه أو عاوز يخفيه مش عاوز أي صوت وأي قلق وأي ناس وأي دوشة وأي مشغولية تضيعه منه لقت, لقت كنز فأدخلت بيت أمي وحجرة من حبلت بي وحلفكن يا بنات أورشليم بالظباء وبأيائل الحقل ألا تيقظن هو نام بس هي إيه قاعدة جنبه فبتقول لهم هوس محدش يعمل صوت محدش يصحيه لا تيقظن ولا تنبهن الحبيب حتى يشاء يعني ايه يعني اللي شاعر ان ربنا جواه وحاسس بالفرح بيبقى مش عاوز هوس مش لازم هوسة يعني حقيقية مش عاوز صداع الماديات وكلام فاضي كلام بطال واهتمامات دنيوية ومراكز و... بلاش الهوسة دي ما تقلقوش ربنا خلونا نشبع بيه خلونا نتمتع بيه الكلام ده شغل سوري الحيوانات ده هيائل الحقل والظباء وال... هيعمل دوشة لحسن هو لو قلق هيقوم يمشي احنا مش عاوزينه يمشي خليه في بيته مرتاح لأننا نمسكه ولا نرخيه أمسكوه لئلا يذهب عنهم كل ده مشاعر تيجي في الخلوة وفي الصلاة احنا الحقيقة ساعات نتعامل مع ربنا وناخد منه قشور ونكتفي منه بحاجات يعني زي ما كان بيقول امبارح ماري اسحاق يعني داخل على ملك عظيم تطلب منه كيس زبالة ما تشبع ربنا ده غني جدا وقعدته حلوة جدا ما تشوف الناس اللي باعت الدنيا دي كلها وراحت الناس دي ما كانش حد بيقول لها اعملوا كده ده هم لقوا حاجة الراجل الحكيم اللي حكى عنه ربنا يسوع في المثل قال تاجر يطلب لآلئ حسنة فوجد لؤلؤة غالية الثمن فمضى وباع كل شيء واشتراه وحتى ما يقولش اشترى اللؤلؤة يقول اشترى الحقل اللي فيه اللؤلؤة يعني ايه كل الجو الروحي اللي فيه المسيح اشتراه عاوز حياته كلها تبقى صلاة وإنجيل وخلوة وتسبحة وخدمة وهو يدور على الكنز اللي في الحقل بقى أنا مش عاوز حاجة تاني لا عاوز مراكز ولا عاوز فلوس ولا عاوز لبس ولا عاوز غنى ولا عاوز ناس ولا عاوز دوشة ولا... الكلام ده كله باع كل شيء واشترى هذا الحقل اللي فيه اللؤلؤة الغالية الثمن أمسكته ولم أرخيه عاوزين بقى نوصل للحتة دي ازاي الواحد يمسك في ربنا ولا يرخيه الأول عشان توصل لدي لازم تحس بالمشاعر اللي حست بيها العروسة دي لأن كل نفس فينا عروس للمسيح طلبته أنت عاوز ولا مش عاوز الأول في الليل طلبت من تحب نفسي أنت مشتاق لربنا ولا لا في واحد يجي الخلوة هنا أو المؤتمر وهو متحمس أنا عارف ناس منكم كده بيبقى مستني عشان يقعد لوحده مع ربنا عشان يصلي عشان يدخل القداس ويبقى مش عاوز يروح ويبقى مستخسر النوم ويبقى مش عاوز يتكلم مع حد ويبقى حتى ساعة الأكل دي تقيلة على قلبه إنما طلبت طلبته يعني هو جاي عاوز يقعد مع ربنا عاوز يشوف ربنا ده اللي بيدوق ده اللي ممكن يدوق غير واحد جاي اهو تغيير جو فرصة نحكي لا طلبت من تحب نفسي وفي الليل أصل الليل يفرق مع ربنا ليه يعني جيت على راحتك وعلى نومك وسهرت عشان كده واحد من القديسين قال الليل مفرز للصلاة يعني مكان الصلاة الطبيعي بالليل يمكن الشغل الصبح إنما الصلاة مكانها الطبيعي بالليل لأن بينما الناس اللي ما دقوش ربنا يناموا الناس اللي دقوا ربنا بيسهروا في الليل طلبت من تحب نفسي طلبته أيوة ممكن يتقل بقى الغرض عنده هو ربنا ما يجيش بسرعة مش دايما يجي بسرعة وبعدين يسيبنا ندور وماله كل ده أصله هيخلينا في الآخر نعمل إيه لما ندوق نمسك بإيدينا وأسنان إنما لو ربنا دقناه بسهولة بنسيبه بسهولة ولو جت تعزيات سهلة بتروح بسرعة إنما اللي بيدوق ربنا بجهاد في الإنجيل وفي الصلوات يوصل للإحساس ده طلبته أمسكته ولم أرخيه يبقى الواحد بيصلي عشان يوصل لربنا وبيقرأ الإنجيل يطوف في الأسواق عشان يوصل لربنا ويسأل ويسترشد الكتب والمرشدين والآباء عشان يوصل لربنا لغاية ما يمسك ربنا لغاية ما يدوق ربنا المشكلة ان انت ممكن تدوقه وبعدين يمشي برضه فالشطارة انك انت لا ترخيه لا ترخيه يعني لازم تقاوم كل حاجة تضيع منك بهجة حضور ربنا نطلع على إصحاح خمسة في النشيد برضو ربنا بقى يعني قصاد الإصرار والإلحاح ده يغازل عروسته كمان يعني يدلع فيك بقى تسمع منه كلام حب ما يسمعوش إنسان أبدا ما تصورش إنسان أنه ربنا يقول له كده يقول قد دخلت جنتي يا أختي العروس دي تؤكد طبعا أن الكلام روحي طبعا مفيش حاجة اسمها أختي العروس في عالم البشر مش كده أختي العروس دي اللغة الرأية بتاعت الحب الإلهي لأنها مش عروسة بالجسد لا طبعا دي نفس ده تعامل المسيح الإله العريس مع النفس أو مع الكنيسة فبيقول لها أنا دخلت جنتي يعني أنا مرتاح كده قوي لما يلاقيك ربنا مقفل الدنيا كلها ومحريص جدا إن المسيح يبقى ف... يبقى مرتاح جواك موضع راحته يقول أنا دخلت جنتي يا أختي العروس قطفت مري مع طيبي يعني يعني عشان خاطرك أشيل الصليب وأشيل الطيب وشيلك صليب وشيلك طيب مر إشارة للألم فأنا جايب لك معايا مرارة الآلام وأفراح القيامة في نفس الوقت لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته والمر مفيد بالرغم أنه هو مر والطيب مريح جدا ومعز جدا أكلت شهدي مع عسلي دي بقى التعزيات والأفراح شربت خمري مع لبني ده الغنى الروحي كلوا أيها الأصحاب اشربوا واسكروا أيها الأحباء دي الأفكار والمشاعر بقى تلاقي فيض من المشاعر وفيض من الأفكار والتعزيات ويبقى الواحد لو ربنا جوه الواحد يشبعه بكل أشكال الشبع والتنعم الروحي وهو جوه الجنة جوه الجنة يعني ابتدى يدوق الملكوت ده اللي كان بيقوله مارس حق امبارح ان مذاق الملكوت مذاق روحي ما ينفعش يعبر عنه بالكلام ولا بالوصف البشري ولما تيجي تنام العروسة اللي هي مرتبطة قوي بالمسيح كده تقول أنا نائمة وقلبي مستيقظ يعني إيه دي طبعا سيدنا البابا لوك موعظة جميلة في الموضوع ده يعني القديسين الأوائل من كتر مهامه في حب ربنا وانشغلوا بربنا قوي بقى ممكن يوصل وهم نايمين بيكلموا ربنا إزاي لما الواحد فينا بينام أفكاره بتروح في اتجاه المشغوليات بتاعته اللي مشغول على عياله أفكاره الأحلام تبقى فيها عيال اللي مشغول على شغله أحلامه تجيب شغله اللي مشغول على الفلوس أحلامه تجيب البنك إنما اللي مشغول بربنا ال 24 ساعة حتى لو نعس يجيله ربنا في الحلم وما وروش غيره فيبقى القلب مستيقظ ليه لأن هو ما خلاص دخل جوه ربنا مش عارف يطلع أمسكت ولم أرخيه أو ساعات يتكلموا فيها عن صلاة يسوع أو الصلاة الدايمة اللي معود لسانه ينادي ربنا طول اليوم أول ما ينام يلاقي الحكاية شغالة لوحدها اسم ربنا بيزن في دماغه ويخبط لوحده ليه؟ أنا نائمة وقلبي مستيقظ ما أنت طول اليوم بتقول يا رب يسوع المسيح ارحمنا يا رب يسوع المسيح خلاص وأنت نايم كمان تشتغل الزنة دي تشتغل لوحدها وتحفظك من حروب الشياطين وأفكار الشر والقلق والخوف إنما لأن النوم دايما الجسد يغلب ساعات صوت حبيبي قارعا فيبتدي بقى إيه في الأول كنت أنا بطلبه وهو اللي بيتقل لغاية ما دقت ما جاوزتهم إلا قليلا ثم وجدت من تحب نفسه ساعات يحصل العكس بقى الواحد فينا هو اللي بلط في الخط خالص وهو اللي ينام خالص بحجة انه ايه ما انا ب... ما انا بكلم ربنا يعني ما يعني ربنا في قلبي فيبتدي ربنا يخبط يقول لا ده مش كفايه صوت حبيبي قارعا افتحي لي الله هي قفلت ده اتقلبت الحكايه خالص ده هي اللي كانت بتجري تدور عليك في كل حته ساعات الواحد بعد فتره يتهيأله خلاص انه بقى انسان روحاني او ماسك في ربنا فينام ويدعي ان قلبه مستيقظ يعني ما كفايه انا انا ربنا في قلبي ساعات اسال واحد اقول له بتصلي بالاجبيه يقول انا بصلي طول اليوم ايوه يعني في اجبيه يقول لي انا بكلم ربنا على طول مفيش باكر والنوم والحاجات بتاعتنا احنا الغلابه المبتدئين يعني يقول لي لا لا أنا بكلمه على طول وبعدين تطلع الحكاية هو ادعاء بس ان قلبي مستيقظ لكن لا قلبي مش فيا خالص فيبتدي صوته حبيبي قارعا افتحي لي يا أختي دلع بقى وحبيبتي يا حمامتي يا كاملتي يعني ده احنا قضينا أيام حلوة ومشاعر حلوة ما تفتح خلي, خلي الحكاية ترجع زي زمان لأن رأسي امتلأ من الطل يعني بقالي مدة مستني أنا عاوز أدخل تاني في خلوة معاك بقالك شهور ما قعدتش معايا قعدة حلوة بقالي شهور واقف على الباب رأسي امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل يعني ده أنا تعبت واتبليت عدى عليا صبح وليل وأنا واقف على بابك بخبط يبتدي الواحد بقى إيه يتحجج شوف اتقلبت خالص الحكاية بعد العروسة ما كانت حلوة قوي ونشيطة ومتحمسة وبتجري وداقت وأمسكته ولم ترخيه وعاوزة يفضل نايم في العز ومش عاوزة هوسة ومش عاوزة صوت دي بقى الفطور الفظيع اللي الواحد يبقى ايه يقول فيه قد خلعت ثوبي فكيف ألبسه يوه لسه هقوم ألبس عشان أفتح مش مستحمل الجهاد مش مستحمل وقفة الصلاة مش مستحمل طول القداس مش عاوز أتعب لسه هلبس قد غسلت رجلي فكيف أوسخهما ده كلام ده ده كلام مستخسرة تمشي خطوتين تفتح الباب وكأن الواحد غسل رجليه يعني إحساسه بالبر الذاتي ما أنا كويس يعني أنا هقعد بقى أصلي طول الليل وأنادي ربنا وأطلب رحمة أنا بقيت كويس هو هيعمل إيه مش هو اللي كان بينظفني يعني طب ما أنا بقيت نظيف حبيبي مد يده من الكوة عارفين عمل إيه حب يفتح لنفسه فدخل إيده من الشباك ما هو ما فيش أدب ما فيش يعني فيش رد الواحد تقلان قوي على ربنا بعد ما ربنا كان تقلان في الأول بقى البني آدم فينا هو اللي تقلان قوي وربنا عاوز يدخل ويمكن دي برضه قالها ماري اسحاق امبارح انه ايه ساعات ربنا مش يسيبنا لما ننفصل عن الارضيات ويدخل ساعات بنعمته ومحبته يسبق هو ويدخل غصب وخلاص زيارة نعمة كده يبقى الواحد عايش في الضياع خالص انما يحس بتعزيات وافراح وبتاع عشان تشجعه بس يلم الدنيا شوية فمد يده من الكوة يعني دخل ايده من الشباك فيبدو انه طبعا ايده عليها علامة ايه الصليب في مسمار في ايده فأنت عليه احشائي يعني ربنا لما يلاقينا قلبنا ناشف قوي يلمح بصليبه كده بس يزغلل علينا بآلام صليبه يقول لنا بص ده بص العلامة دي عشان اكتر حاجة تحرك الاحشاء آلام المسيح التأمل في آلام المسيح فصعب عليها بقى شمللت بقى هتقوم تفتح لأنه لقت أنه إيده مخرومة بسببها يعني فقمت لأفتح لحبيبي ويداي تقطران مرا وأصابعي مر يعني يعني بقوم كده بتخاذل أو يعني مش مش فرحانة زي الأول قاطر على مقبض القفل مطرح ما هو حط ايده والمرار كلها فابتديت المس جراحاته والمس المر اللي هو لمسه فده اللي حرك الواحد يتحرك شوية فتحت لحبيبي لكن حبيبي تحول عطش صعب عليه بقى بقت الحكاية بقى ايه رومانسية قوي يعني عقبال ما قمت وفتحت وفين لما فوق ما لقيتوش ما هو زي صح ثلاثة بقى لازم يرجع يتقل تاني حبيبي تحول وعبر نفسي خرجت عندما أدبر خلي بالكم اللي جاي طلبت فما وجدت رجعت تاني لنفس الحالة يبقى لما المسيح بيلاقينا بردنا قوي وكده نمنا في الخط وبقينا احنا اللي بنتقل هو ما بيفضلش بعيد هو مش بايع ابدا احنا اللي بنبيع احيانا يعني. هو مش بايع فيبتدي هو اللي يجي وهو اللي يغازل وهو اللي يدخل ايده وهو اللي يورينا علامات صليبه وهو اللي يحرك القلب كده بالزق وبعدين لما نقوم بقى ونفتكر الأيام الحلوة ونفتكر الذكريات الجميلة ونفتكر عهد الحب ونفتكر مشاعر العروس والعريس ونفتكر نبتدي نتحرك يقول طب بقى بصوا مش هتشوفوني بالساعة يرجع يتقل تاني ليه عشان نعرف قيمته عشان نوصل تاني لإيه لما نمسكه أمسكته ولا مؤرخين عشان نكره الحالة دي نكره البرود ده نخاف من الفتور ده نستكتره على نفسنا وعلى ربنا فيقول ايه قمت لأفتح لحبيبي ويداي تقطران مرا وأصابع مر قاطر على مقبض القفل فتحت لحبيبي لكن حبيبي تحول وعبر نفسي خرجت عندما أدبر أدبر يعني جري مشي فخرجت وراء طلبت فما وجدت دعوت فما أجابني رجعنا تاني لإصحاح ثلاثة وجداني الحرس الطائف في المدينة تاني جريت على الإرشاد وعلى الأباء مش لا يا رب مش حاسة بيه ده كان مرة جالي وعزاني وأنا في الطين خالص وأنا نايم بس دلوقتي بصلي ومش حاسس بحاجة فرحت للحرس تاني ابتدت تشكلهم بقى ضربوني جرحوني طب ما انت اللي نمتي في الخط مش هم حفظت الأصل مقصود بيها الشياطين بقى في الوقت اللي الإنسان فينا بيبرد بتبرد مشاعره ويبعد عن ربنا بيبقى فريسة سهلة جدا للأفكار الشريرة وللمشاعر البطالة يطلع منه الغضب والإدانة والرياء والغش واهتمامه برأي الناس والفلوس والله ضربوني وجرحوني ورفعوا إزاري عني الإزار ده يعني اللبس يعني يعني تعريت من النعمة كان في نعمة مغطياني كنت فرحان بربنا وكنت متعزي وكنت فيا فضائل ربنا يسوع المحبة والفرح والسلام وطولة الأناة رفعوا إزاري عني الشياطين أهم حاجة يخلعوا من علينا توب النعمة عشان كده آدم وحواء كانوا لابسين من غير ما يحسوا كانوا لابسين النعمة أول ما غلطوا حسوا بإيه بالعري يقولوا الأباء إحساسهم بالعري ده له معنى عميق إن هم كانوا لابسين النعمة كتوب البساطة والنقاوة والمحبة دي كانت نعمة لابسينها هم تعروا منها أول ما كسروا العهد مع ربنا فابتدت بقى تقول إيه تلجأ للقديسين أحلفكن يا بنات أورشليم إن وجدتن حبيبي أن تخبرنه بأني مريضة حبا قولوا له لسه بحبك إنما مش حاسة بحاجة أنا لسه عاوزة عاوزة ربنا قولوا لربنا يسامحني ويرجع لي تاني تبتدي بقى تزن على الناس اللي يعرفوا يوصلوا له يعني يا بنات أورشليم بنات العز بنات الكنيسة الحلوين اللي هم نفوس القديسين يعني قولي له ان انا مريضة حبا يعني انا بحبه بس انا مريضة دلوقتي لاني مش طايلاه زي الاول فيقولوا لها بقى القديسين ما حبيبك من حبيب يعني ما انت ضيعتيه من ايدك هو ده حد يسيبه ده هو ده حد يرخيه ده ما انت غشيمة برضه تروحي تنامي وهو قاعد معاكي ما حبيبك من حبيب أيتها الجميلة بين النساء ما حبيبك من حبيب حتى تحلفينا يعني طبعا هنقول مش محتاجين تحلفينا ولا حاجة بس عاوزين نقول لك حبيبك ده ما حصلش القديسين يقولوا لنا كده لما نقول لهم قولوا له هم يقولوا لنا طبعا ما انتوا برضه غش مضيعتوه منكم ده احنا سيبنا الدنيا عشان نحس بيه ده احنا استشهدنا عشان نروح السماء بسرعة ون... وندخل في حضنه ده احنا طلعنا الصحراء وعشنا في الحر والبرد عشان نعيش معاه وانتوا اخرها بتلات ما حبيبك من حبيب ايتها الجميلة بين النساء اصحاح ستة يقول ايه بقى حبيبي نزل الى جنته نزل الى جنته يعني ايه رجع تاني ما هو قال لها انت جنتي فحبيبي نزل إلى جنتي مع الشفاعة والصلاة الطويل والإلحاح والزن والتأمل والخلوة رجع تاني وربنا أصله معاه هو عاوز كده برضه حبيبي نزل إلى جنته إلى خمائل الطيب ليرعى في الجنات ويجمع السوسن نزل بقى في القلب تاني عشان يلم الفضائل وثمار التوبة الدموع بقى الطويلة والتنهد والإلحاح والسهر رجع جنته تاني فهي بتقول له خلاص تبت مش هبرد تاني أنا لحبيبي وحبيبي لي الراعي بين السوس كل ده عشان أوصل لكم بس فكرة أمسكوه لألا يذهب عنه احنا أصلنا بنفرط في ربنا بسهولة قوي قال إيه واحد سايب واحد يعكر دمه وضيع منه بهجة الصلاة يا سيدي إن شاء الله يقطعك حتت أنت كنت واقف مع ربنا وربنا جوه قلبك هت هترد عليه هتنفعل بكلامه سابك المسيح طلع من قلبك يا سلام غشيم جدا طبعا ما تسيبه يعمل اللي هو عاوزه ما تسيبه يلخبط ما تسيبه يغضب ما تسيب الدنيا تروح والفلوس تروح والخسارة كل ده كلام صغير ما تضيعش حبيبك منك أمسكته ولم أرخيه القديسين الكبار بيوصلوا الإحساس اللي كان عند إيليا النبي حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه عظمة الناس دول إن هم وصلوا بالصلوات الطويلة إلى الإحساس الدائم بحضور ربنا دي حاجة عالية قوي الكلام فيها سهل أنا بكلمكم من غير خبرة خالص دلوقتي إنما ده إحساس عند الناس الكبار بقى بيبقوا شايفين ربنا زي ما احنا شايفين بعض كده وما بيغيبش عن نظرهم لحظة ده سر عظمتهم يقوموا أموات ويقفلوا السماء ويعملوا اللي هم عاوزينه بعد كده خلاص اللي بيوصل للمراحل دي طبعا يحرك الكون كله لأنه ده بقى في الج... ده المسيح في جنته ده, الم... ده بيقول له أنت كده جنتي أختي العروس جنة مغلقة عين مقفلة احنا ليه بنقول أم النور دي تغير الكون كله طبعا طبعا في ايديها كل حاجة لأنها صارت جنة مغلقة طلعش منها المسيح أبدا عشان كده حتى في الأيقونة القبطي انتوا عارفين يرسموا عينين العذراء بصة جواها الفنان القبطي يحاول يخلي العينين تبص لها من أي حتة تحس إنها مش باصة بره إزاي عاوز يقول إن عينيها باصة جوه لأن المسيح جوه فمش باصة بره خالص ما بتشوفش حاجة خالص يحصل معجزات قد كده والمجوس الملوك يسجدوا تحت رجليها إنما هي ما تنطقش طلعش كلمة لحسن إيه يطلع المسيح مع الكلام كانت تحفظ جميع هذه الأمور متفكرة بها ليه, ليه ما بتتكلميش ليه زي الستات لا لا أمسكت ولم أرخيه لا أنا عاوز أفضل في حضوره دايما متمتعة بالمشاعر الروحية دي وبهجة الفرح الإلهي والسماء اللي هي عايشة فيها عشان كده بنقول عليها هي نفسها سماء من عظمتها هي بقت سماء لأن المسيح ما بيفرقهاش أبدا الروحانية والبهجة الروحية اللي فيها دي تخرجش منها أبدا ليه ما فيهاش بقى اللف بتاعنا والدوران عشان كده احنا كخدام يصح ان احنا نحاول يبقى قدام عينينا هدف من اهدافنا كمان ان احنا ندخل في صلاة دائمة يعني ايه يحكوا عن واحد من الرهبان القدام وقف عند الآية اللي بتقول ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل وابتدى يلف بقى في الصحراء يسأل الآباء الكبار الآية دي بيعملوها إزاي يعني دي تتعمل إزاي دي كل حين ومن ساعتها بدأ يكتب كتاب الفيلوكاليا أو سر الصلاة الدائمة أو حب الصلاة الدائمة وبقت مدرسة في الكنيسة في الكنائس الأرثوذكسية أو في الكنائس القديمة كلها الصلاة الدائمة هي كلهم علموه فكرة تكرار اسم المسيح بإلحاح وبقوا يعلموه إزاي يعملها مع النفس شهيق وزفير يا رب يسوع المسيح ارحمه وبعد كده بقوا يفهموه إزاي هتتظبط مع ضربات القلب من غير ما يحس حاجات طبعا تلخبطنا احنا مش هدخلكم في الحاجات اللي تلخ... إنما شوفوا الجمال والتفكير هم عارفين أن اسم ربنا في قوة روحية فقالوا له عليك باسم ربنا اقعد زن وكرر ونادي وخلي ده أهم حاجة تشغلك وانت بتاكل وانت نايم وانت سايق وانت بتشتغل وانت وسط الناس حاول ما تبطلش في الأول الطلعة الأولانية غريبة وصعبة أوي لأن الواحد مش متعود إنما كل ما الواحد يمشي في السكة دي يلاقيها سكة جميلة وممتعة لأن التعزيات تزيد والأفراح تزيد وتبقى عامل حسابك الصلاة دي هتجيب تعزية وهتجيب فرح وهتجيب سلام بس حاسب من إيه إنك ترخي لو رخيت تلاقي كله راح تلاقي نفسك جاي تصلي تلجة مش حاسس بحاجة خالص ايه اللي حصل ما انت انت رخيت ليه امسكت ولم ارخيه كمان في كلام ربنا هنا في لقى أربعة قال إيه هو لقوه في الخلوة يعني الحكاية محتاجة خلوة تبتدي في خلوات الأول القصة دي في الخلوة أنت طلبته يمكن تجده مرة ويمكن ما تجدوش مرة بس واظب وبعد كده لما اطلع من الخلوة ما ما تقفلش الخط بقى فاهمين ازاي خلي الخط مفتوح كمل صلاتك بصلاة يسوع في واحد يخلص صلاة النوم يفتح التلفزيون يا سيدي مش كمل الصلاة وانت داخل تنام اقعد قول يا رب يسوع المسيح ارحمك لغاية ما تنعس يمكن وانت نايم افكارك تتعدل وأول ما تصحى قبل ما تغسل حتى وشك قول على طول يا رب يسوع المسيح ارحمني اغسل وشك وامسك الإجبية وصلي وانت نازل كمل يا رب يسوع المسيح أمسكت ولم أرخيه زي اللي معاه حاجة خايف تروح منه خليك حريص أن مسيحك ما يسيبكش لأن دي ليها طعم تاني دي هتخليك عايش في الدنيا في ملك تاني وده اللي قصده المسيح لما قال إنها ملكوت الله داخلكم انت عايش في الدنيا اه زي كل الناس بس كأنك في عالم آخر وده اللي يضمن لك انك انت يوم الدينونة مكانك محفوظ في السماء طبعا ما انت تبع السماء من بدري ما اللي عايشين في صلاة دائما دول هم دول اللي داقوا السماء من دلوقتي وهم دول اللي داقوا العرس الإلهي من دلوقتي فبالتالي مكانهم خلاص كده مفيش خوف عليهم وهم خارجين من الدنيا التلاميذ على بساطتهم إنما هم من الوهلة الأولى لقطوا هذا الإحساس في أول لقاء في يوحنا واحد يوحنا شاور على المسيح هو ذا حمل الله فراحوا اتنين تلاميذه في ديله راحوا اتنين من تلاميذ يوحنا ورا المسيح يوحنا واحد خمسة وثلاثين في الغد كان يوحنا واقفا هو واثنان من تلاميذه فنظر إلى يسوع ماشيا فقال هو ذا حمل الله فسمعه التلميذان يتكلم فتبع يسوع فالتفت يسوع ونظرهما يتبعان فقال لهما ماذا تطلبان تاني نفتكر كلام ماري اسحاق اوعى تطلب طلب خيباء هم طلبوا احلى طلب في الدنيا قالوا له فقال ربي الذي تفسيره يا معلم اين تمكث يعني احنا عاوزين ايه عاوزين نقعد معاك مش عاوزين فلوس مش عاوزين مراكز مش عاوزين عروسة مش عاوزين مش عارف ايه لا لا لا انت بتقعد فين عجبه على طول الطلب هو المسيح يحب كده يحب اللي يطلبه هو مش يطلب امكانياته هو غني جدا انما اللي يطلب امكانياته يديله بس ممكن يضيع إنما اللي يطلبه هو ياخد هو وكل إمكانياته لا يمكن يضيع فيقول إيه فقال لهما تعالى يا وانظرا يلا ادخلوا الجنة بدل بتقولوا أين تمكث تعالى يا وانظرا فأتي ونظر أين كان يمكث ومكث عنده ذلك اليوم خلاص بقى قضوا يوم كامل دخلوا الجنة آه يعني نفسي في الخلوات بتاعتنا نحاول ان احنا نوصل لحاجة من الحاجات اللي بيدوها الناس دول يعني الواحد يبقى كلامه قليل ويبقى ما بين صلاة وإقبية وإنجيل وخلوة بقدر الإمكان عاوز اليومين دول يقعد مع ربنا أما لما يروح السابع هيقعد يدور على ناس يحكي معاهم مش هيلاقي حد هيلاقي كل اللي في السنة مشغولين مع ربنا مش هيعرف هيزهق إنما اللي واخد على القعدة مع ربنا هيبقى طبيعي مشتاق يروح السماء ومش هيذهب خلينا نفتكر أمسكوه لألا يذهب عنه يا ترى أنت هتعرف تمسك ربنا إزاي في حاجات تشد ربنا ليك كتر ما تكون متواضع وتايب يجي لك جري يعني في أول النشيد كمان يقول حبيبي جاي فوق الجبال جري فوق التلال جاي لي جري ايه اللي يعني يجيب ربنا جري كده لما يلاقي واحد متواضع واحد مكسور واحد تايب واحد دموعه في قلبه يجي له جري إنما واحد يقول له أشكرك لأني لست مثل باقي الناس ولا مثل هذا العشار يجري منه جري يبعد عنه خالص المتكبرين يعرفهم من بعيد إنما عاوز ربنا تمسكه اطلبه وبإلحاح وبإصرار خليه قصاد عينك ونادي عليه كتير وآية تانية افتكرها برضو في لوقا لما يقول في مثل قاضي الظلم ألا ينصف الله مختاريه الصارخين إليه ليلا ونهارا وهو متمهل عليهم عاوزنا كده نصرخ له صبح وليل مش واحد يصلي صلوة طويلة ويقول ما أنا صليت ما أنا صليت ده إيه ما أنا صليت يبقى أنت ما فهمتش لسه روح الكتاب الصلاة دي على طول زي يقول ما أنا اتنفست اتنفست يعني ايه اتنفست ما انت لازم تفضل تتنفس على طول هي نفس المعنى لإلهنا كل مجد وكرم الأب